يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني أن يقدم لكم هذه المادة بعنوان شرح مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية أنا المسكين ذو شجن قد جيت مرتجيا تفريج أزماتي أنت المغيث وأنت المستعان ولا تخفى عليك إراداتي وغاياتي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد انتهينا إلى قوله المراتين وقلنا احنا لينا وقفة في المراتين لينا وقفة في الايه في المراتين قال رحمه الله والمراتيل انتوا فاكرين ايه المراتيل جمع مراتيل دي جمع ايه مرسل والحديث المرسل يعني ايه اللي يعرف الفعيل قول سقط منه الصحابي تمام أقول الخمر يقول الذي قال صد لا منقطع كتير ده نوع من أنواع المنقطع ده نوع في معضل معضل منقطع لكن احنا بنتكلم على نوع من أنواع الانقطاع اللي هو الإرسال فأخونا محمد بيقول لي رواه التابعي عن رسول الله بالشرط ممكن يبقى رواه صحابي عن الرسول ويبقى مرسل ما يبقاش الصحابي ده سمعه من الرسول يبقى سمعه من صحابي تاني بيسموه مرسل الصحابي يعني ايه؟ أدعوكم بس هنركب على السبورة الحديث يا اخواني حدثنا سين حدثنا تابعي حدثنا صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده اسمه السند سلسلة الرجال مين ومين ومين ومين حدث عن مين دي اسمها الايه؟ السند الارسال دي حاجة في السند هذا الصحابي قال قال رسول الله لو ان التابعي قال قال رسول الله يبقى اسقط مين هو ما سمعنا ما سمعش من الرسول هو سمع من الصحابة فده يسمى حديث مرسل وده يسميه اللي ارسله مين هنا ارسله التابعي فبيسموه مرسل تابعي ساعات يبقى الحديث حدثنا تابعي حدثنا تابعي يعني اسم واحد من التابعين حدثنا تابعي حدثنا صحابي حدثنا صحابي يعني في واحد من الصحابة بيتحدث عن واحد من الصحابة قال قال رسول الله لو اتكلمنا الصحابي الأول دوت هو عبد عبد الله بن عباس وإن الصحابي اللي قال قال رسول الله هو عمر بن الخطاب يبقى ابن عباس سمع من مين؟ من عمر بن الخطاب لو جه ابن عباس وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط مين أسقط الصحابي بنسميه دوت مرسل صحابي يعني اللي أرسله للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يقول لك ليه ما الصحابة سمعوا من النبي لا بس هو ما سمعش الأثر ده ما سمعش الحديث ده من مين من النبي هو سمعه من صحابي تاني يبقى عندنا مرسل تابعي وعندنا مرسل صحابي المصنف الآن شيخ الإسلام رحمه الله بيتكلم عن المراتيب يبقى يتكلم عن الاثنين مرسل التابعي ومرسل الصحابي مرسل التابعي ومرسل الصحابي الصحابي لو أسقط صحابي في مشكلة ها مفيش إشكال لأن أيا كان اللي أسقطه فهو ثقة لكن التابعي لما يقول قال رسول الله في احتمال ايه الاحتمال دوت يكون سمعه من الصحابي لو كان اللي أسقطه صحابي كنا قلنا سلمنا لكن ممكن يكون سمعه من تابعي مثله من تابعي مثلك التابعي بيقول قال رسول الله طب انت سمعته منين يا عم يقول لك فلان قال لنا فلان ده مين سعيد بن المسيب طب ما ده مش صحابي يبقى في الحقيقة هو روى عن تابعي آخر فالتابعي لما بيرسل لازم نقل لكن الصحابي لما بيرسل غالبا أو الأصل انه يكون أرسله عن مين عن صحابي أرسله عن صحابي هو ده اللي كان عنه شيخ الإسلام قال رحمه الله والإرسال أو المراسيل قال رحمه الله والمراسيل إذا تعددت طرقها اكتب عليها واحد وخلت عن المواطأة اكتب عليها اثنين وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا كانت صحيحة قطعا يا شيخ الإسلام اللي بيقول مع ان الحديث المرسل الاصل فيه انه من اقسام الايه الاقسام الضعيفه اللي فيه انقطاع فيه انقطاع فقال رحمه الله اذا توفر في الحديث المرسل او في المراسيل هذان الشرطان فهي صحيحه ايه هما الشرطين قال اذا تعددت طرقها خلي بالك تابعي واحد قال قال رسول الله رسول الله تابعي اثنين قال رسول الله تابعي ثلاثة قال رسول الله كم تابعي دولت تعددت الطرق طرق الايه المراسيل تعددت طرق المراسيل وخلت عن المواطأة يعني المواطأة ها؟ الاتفاق يعني حصل تواطؤ بين فلان وفلان انت متواطئ معاه يعني ايه ها تصير على حاجه قايلين لا خلت عن المواطأة مستحيل يكون دولة متفقين مع بعض على الكلمة دي دي حاجة ما بيتفقش عليها هو ممكن حاجة يتفق عليها حاجة يتفقش عليها اه اه لما يجي واحد من الشام ويقول قصيدة خلي بالك ويجي واحد من اليمن ويقول قصيدة هي نفس القصيدة كان شافه فين لا كان في موبايل ولا رن على المحمول ولا بعت له message ولا بعت له ايميل كانش في الكلام دوت يبقى اكيد الرسول قال الكلام ده لما يجي واحد من الشام ويقول قال رسول الله كذا كذا واحد من اليمن يقول كذا وكذا ومفيش اصلا التقاء ما بينهم خالص ما حصلوا اجتمعوا في موسم حج ولا في غيره مفيش مواطعه رغم انه مرسل نقول انه حديث ايه صحيح قطعا مستحيل يقول القصه دي بالطول بالعرض كده ويجي التاني يقولها نفسها ومفيش مواطعه ما بينهم ونقول له ده انت حديثك مردود لانه مرسل ده معناه ان اكيد ان في صحابي حدث دوت وفي صحابي حدث دوت واضح او الاتفاق بغير قصد يبقى خلت من المواطأة قصدا او اتفقت بغير قصد او الاتفاق بغير قصد دي او دي كانت صحيحة قطعا كانت صحيحة قطعا اللي هي ايه المراسيل قال فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه احتمالات كم احتمال ثلاثة ثلاثة مش اثنين واحد في الصدق واثنين في الخطأ احتمال في الصدق خلاص الصدق ما بيتعددش هيقول كلام موافق للي وقع تماما هو ده الصدق موافقة للواقع طيب وإما أن يكون كذبا بس, بس الكذب احتمالين يا ترى هو اللي مألفها يبقى تعمد صاحبه الكذب ولا ما ألفهاش بس أخطأ هو بيقول الكلام اللي هو سمعه فعلا لكن لما جه يقولوا قالوا إيه أنا بسمع سورة الفرقان أيوة اللي أنا حافظها وغلطت وأخطأت لكن في واحد يتعمد الخطأ يجيب آية وهي الآية دي مش من السورة لكن لا أنا بقول الآية نقصد اللي في السورة ورحت قايل الآية من سورة البقرة بدل سورة البقرة غلط ولا مش غلط؟ طبعا غلط لكن خطأ غير عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من من كذب علي ايه؟ متعمدا لازم القيد ده ان في كذب خطأ اذا قال رسول الله قول كلام ولساني يقول كلام غلط كلمة غلط واضح فقال النقل إما أن يكون صدقا يبقى ده مطابق للخبر وإما أن يكون كاذبا والكذب حاجة من اثنين تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه فمتى سلم من الكذب المد... العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب كان صدقا بلا ريب عشان كده بيقول إذا تعددت الطرق خلت عن المواطأة قصدا خلي بالك ما كتبوش الاثنين وألفوها أو الاتساق بغير قصد اللي هو الخطأ الايه الغير متعمد طيب يبقى احنا عندنا دلوقتي المراسيل اثنين مراسيل عن الصحابة ومراسيل عن التابعين اه العلماء بيتكلموا عن المراسيل ديت بيقسموها هو التقسيم ده مرسل صحابي ومرسل تابعي لكن بالنسبة للقبول والرد نقبل بقى مرسل مين فقال لك المراسيل فيه مرسل صحابي وفيه مرسل تابعي مرسل الصحابي مقبول يعني قال ابن عباس قال رسول الله وكان في الحقيقة سمعه من عمر تفرقش معانا سمعه من أبو بكر مش فارقة معانا واضح لأن أكيد اللي أسقطه هيكون صحابه والصحابة كلهم ثقات وعدول طيب مرسل تابعي بننظر التابعي ده هل يروي عن غير الصحابة في واحد بيبقى من كبار التابعين كبار التابعين وما بقولش ان كل كبار التابعين هيبقوا قسم لا لا يروي الا عن الصحابة فضموا المرسل بتاعه لمرسل الصحابة ضربوا مثال له قالوا سعيد بن المسيب رحمه الله قال لك لا يروي إلا عن الصحابة لا يروي عن الصحابة فصار مرسله عندنا مقبول لما سعيد بن مسيب يقول قال رسول الله بنقبل كلام كلام طبعا فيه أخذ وعطى من العلماء لكن عايز أقول لكم طريقة التفكير اللي علشانها قال العلماء كده أما من يروي عن الصحابة وغيرهم طبعا من باب أولى صغار التابعين وبعض كبار التابعين خلاص هذا نقبل مرسله ونصححه بكم شرط اللي هم تعدد الطرق في حد غيرك قال يا ابن الكلام ده اه في فلان وفلان وفلان معايا ثاني حاجة مفيش تواطؤ استحالة تواطؤهم على هذا القول إذا تحقق فيه الشرطين قال شيخ الإسلام فهي صحيحة إيه قطعا ومعنى كده يا إخواني واحد جاي محقق لنا كتاب تفسير جزاه الله خير وقال والحديث مرسل خلاص كثير من الناس يقول لك خلاص واحنا بنختصر شيل الحديث لا شوف شوف مين اللي ارسله يمكن مرسل صحابي يمكن مرسل تابعي لا يروي عن الصحابه يمكن مرسل تابعي وليه موافقات عشان كده دايما بنبحث عن طرق الحديث اه هو مرسل ولكن وافقه فلان وفلان وفلان وفلان والحدث ده حدث طويل وقصه طويله يحتمل يستحيل تواطؤهم فيها على الكذب قال شيخ الإسلام فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو من جهات وقد علم أن المخبرين المخبرين يعني اللي أخبروا بهذا الخبر لم يتواطؤوا على اختلافه لم يتواطؤوا على إيه؟ على اختلافه وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد علم أنه صحيح يعني مستحيل أبدا تكون جاية كده يعني عشوائية قال فعلم أنه صحيح مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله ينظم بيتا يعني بيت شعر يعني أو ينظم ينظم بيتا ينظم بيتا أو ينظم وينظم الآخر مثله أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها ولكنه إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي ثم فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط مش كده ولا ايه؟ لما يجي بقى الثاني يقول لك ده انا قلت قصيدة 300 بيت والثاني وقفه في ال 300 بيت بنفس القافية ونفس الكلمات ونفس كل شيء يبقى يستحيل مش ممكن مستحيل تكونوا يعني قدرا كده واحد قال قصيدة والثاني قال قصيدة 300 بيت وطلعوا زي بعض ده مستحيل صح لكن لو واحد قال بيت والثاني قال بيت ممكن في احتمال في احتمال فما أكثر أن يأتي إنسان محترين أنا ومحمد أبو حافظ كده فجأة نروح قايلين جملة واحدة صح في نفس التوقيت لكن مش هيحصل ابدا ان انا اروح اقول لكم اسمعوا يا جماعه القصيده دي ومحمد عبد الحافظ يروح قايل القصيده واحنا الاثنين نقول نفس القصيده بنفس القافيه بنفس الكلمات مستحيل صح ولا غلط اه احنا ممكن في البيت الواحد يحصل اتفاق بغير قصد مش هنقبل لكن انا بتكلم دلوقتي لو كان الاتفاق خلي بالك في شيء طويل يبقى ده دليل على انه ليس مواطعة فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرد بل يعلم بالعادة أنه, أخذ أنه أخذها منه أكيد كده أدام قالها إلى أكيد سمعها منه تسليم القصيدة اللي كنت قلتها لنا في العرس بتاعت الأصمعي الطويلة ها فكل مرة يقول له القصيدة قبل ما يقولها الراجل قال مستحيل أنا اللي قايل القصيدة جيب منين مستحيل ديت لان مستحيل نتواطأ انا وهو على القصيدة ممكن نتواطأ في بيت في بيتين لكن القصيدة كلها يقولها لي يبقى هو سمع يبقى هو ايه سمع وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر مثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا صح؟ حاجة من الثلاث فعلا ده حديث صدق وإما هو واخده منه قبل كده وإما متواطئين هما الاثنين مع بعض واضح اخواني دي الاحتمالات الثلاث وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله سواء كان أرسل أو سواء كان فيه إيه كان فيه ضعف قال لك نطبق نفس الكلام دوت عليه اللي هو مسألة إزاي الحديث بتعدد الطرق تنقله إلى الصحيح ونعمل به فضرب أمثلة شيخ الإسلام رحمه الله يعني ايه مسألة الحديث دي دايما بنضرب بيها مثال عشان نرد نبين كلمة فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة يعني ايه في الجملة دي هو الجزء اللي بعده قال لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك أو يثبت بها مثل أو يثبت بها مثل تلك الألفاظ يعني ايه؟ بيقول لك الحديث المرسل احنا قلنا صحيح ايه قطعا إذا تعددت الطرق وما فيش تواطؤ طيب بيقول لك لكن لا نضبط به الألفاظ يعني ايه لا تضبط به الألفاظ تعالوا معايا كده مثال ضربناه قبل كده هنشرح نفس الكتاب دوت واحد جه بيقول الحقيقة يا جماعة ده في حريق في الزراعة في برج رقم خمسة اللي كان عمل الحريق الراجل اللي شغال تحت الميكانيكي اللي في البرج من تحت وحصل صراع بينه وبين فلان فراح رام البتاع في وشه فولع ومسك في العمارة وجات أم الرجل الثاني وصرخت وقالت يا مفترية يا ظلمة يا أسترين قتلة وجاء ثلاث من الشباب الملتحيين وحسموا النزاع وكانوا ما شاء الله من الشجاعة بمكان وأطفأوا الحريق وغامروا بأنفسهم وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ده حدث واحد بيحكيه واحد تاني بيحكيه يا جماعة في حريق في الزراعة في البرج رقم أربعة في اختلاف مفيش اختلاف اختلاف اهو ادي اول اختلاف في البرج رقم أربعة وكان سبب الحريق الراجل بتاع الميكانيكي اللي في العمارة اللي جنبهم في اختلاف مفيش اختلاف كان الميكانيكي اللي في نفس البرج ها في ثلاثة وفي ستة يا تامر الميكانيكي اللي جنبهم وجه واحد ملتحي ومسك في خناقه خلي بالك وجي واحد ملتحي ومسك في خناقه فقال له حسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون وجاءت الشرطة والمطافي وحرقت ال ال ال وحرقت وأطفأت ال وأطفأت الحريق سين سؤال أسألكم أسئلة انتوا جاوبوني في حديث الزراعة ولا مفيش؟ إيه ده الحديثين مش زي بعض بس في جزء هنا متفق يستحيل تواطؤهم عليه ها الا اذا كانوا متواطئين عارفين في اثنين متواطئين لكن ده واحد جاي من سكه واحد جاي من سكه واحد بيحكي حاجه طيب الحديث البوز أربعة رقم خمسة هنعوز حديث تاني خالص صح مش هنقدر نضبط الألفاظ والدقائق بالحديثين دول طب ليه ما انتوا صدقتوا ان في حريق طب في ميكانيكي في الموضوع ده ولا مفيش في ملتحين ولا مفيش مين اللي مولعها الملتحين ها ولا الميكانيكي ولا الشجار اللي حصل كان فيه سبب حاجة اترمت مش عارفين الدقائق دي نحقق فيها ما ناخدهاش من الحديث دوت في امرأة جاءت وصرخت ها ممكن وممكن ليه واحد قالها والتاني ما قالهاش محتملة محتملة معايا يا اخواني هل قيلت كلمة إن لله وإنا إليه راجعون اه اتقالت بس اتقالت في ايه لما ضربوا الميكانيكي ولا لما شاف الحريق انا قصدي اقول ان على الجملة كده الموضوع ده صح لكن الدقائق والألفاظ هنحتاج بها طريق تاني خالص غير دوت وضرب شيخ الإسلام مثال لهذا قال ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر غزوة بدر ثبتت بالإيه؟ بالتواتر سين سؤال غزوة بدر الأول ولا غزوة أحد؟ إيه اللي عرفك؟ عندك حديث صحيح عندك حديث صحيح دي رقم واحد خلي بالك يعلم قطعا كان فيها حمزة وعلي وعبيدة صح ولا غلط وانهم برزوا للمقاتلة مع عتبة وشيبة والوليد صح ثلاثة دول طلعوا للثلاثة دول وان عليا قتل الوليد اه جالنا اثر بكده وان حمزة قتل قرنه مين قرنه قال ثم يشك في قرنه يا ترى اللي كان بيقتله عتبة ولا شيبة معايا يا اخواني الحدث على بعضه كده في غزوة اسمها بدر وقبل أحد والثلاثة دول خرجوا لدول لكن احنا شاكين في جزئية ممكن يكون ينقل الكلام ده كله مجموعة من المراسيل الآثار اللي جت فيها مرسلة كلها خلي بالك ولكننا أثبتنا من هذه المراسيل إن غزوة بدر قبل أحد وإن علي وطلحة وعم علي وحمزة و... وعبيدة برزوا لشيبة وعتبة والوليد وإن حصل مقاتلة وإن علي فعلا قتل الوليد لأن ورد أثر بذلك لكن الجزئية اللي احنا مختلفين فيها يا ترى حمزة قتل مين عتبة ولا شيبة لازم حديث صحيح مش قادرين ناخده من الأحاديث المرسلة دي واضح اخواني مثال طيب اللي ضربه شيخ الإسلام قال وهذا الأصل ما خلي بالك الكتاب ندرسه مقدمة في أصول التفسير واحنا قلنا التفسير ما بنلقاش فيه آثار كثيرة فيهمنا حاجة زي كده المراسيل كتيرة جدا في التفسير ليه؟ الصحابة مش كانوا بالصورة اللي هم يدققوا فيها مواضيع التفسير من لغة عربية ومعاهم النبي مش محتاجين الموضوع ده بالكفاءة اللي كانوا محتاجينه أكتر مين؟ التابعين وما كانش لسه قصة سموا لنا رجالكم خدت صورتها الواضحة فعلى طول قال رسول الله ومعروف ان انا بروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مش من عندي ها؟ لكن الكلام ده كان يدقق فيه علماء الاسلام لا يا عم ممكن يكون من عندك انت مش صحابي هنقول ثقة وثبت ممكن احتمال واحتمال فبدأوا يحطوا ضوابط بقى ايه هي الضوابط هي اللي سمعتوها دي اذا تعددت طرق المراسيل مع عدم التواطؤ على الكذب او الاتفاق بغير قصد فانه صحيح قطعا ولكن هذا الصحيح اللي قاله شيخ الاسلام قال صحيح في الجملة واما الالفاظ والدقائق فلازم نرجع ونشوف اثر ايه لسند متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاصل ينبغي ان يعرف فانه اصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم آه مثال زي اللي لسه ضربه دلوقتي دوت مش دي أقوال الناس وأفعال الناس هننتفع بالقاعدة دي برضه الشيخ الإسلام بيقول لك هتنفعك في الحديث وفي السيرة وفي المغازي وهتنفعك في حياتك آه يجي رجال الشرطة ورجال البوليس ها يهتموا بالموضوع دوت يهتموا رجال المباحث يهتموا بالقصة دي دي هتهمهم آه احنا سمعت أقوال فلان وفلان وفلان وفلان من مجموع الأقوال ديت خلي بالك حصل كذا ليه يا عم ده فلان ده, ده مش عارفه ده كذاب وابن 60 في 70 اه بس فلان الثاني والثالث والرابع والخامس ده هم اتفقوا في الجزئيه دي وعشان كده بيحب ال- ال- المحقق او راجل مباحث يسمع الكل تقول له انا داخل ايه يا عم في القضيه هيسمع منك كلمه واحده انا شفت الحريقه سعاده البيت خلص الموضوع هو عايز يسمع دي وعايز يسمع دي يبقى اتفقتوا ان في حريق معايا يا اخواني اه مش شرار كهربي مش مش عارف آه، مش مطوه اتفتحت مش كذا لا هو فهم ان في حريق من كلمه قالها واحد ملوش علاقه بالموضوع خالص يعني ايه ملوش علاقه بالموضوع يعني مستحيل يتواطأ معاه ماشي تواطأ المعلم فلان مع الواد فلان مع كذا صنايعيه وبتاع وحبكوها قبل ما يجوا الشرطه لكن الراجل اللي كان ماشي في الشارع اللي خدوه اللي ملوش دخل بالموضوع ده يا عم انا ذنبي ايه انا ما عنديش فكره عن الموضوع مالكش دعوه تعالى ويحققوا معاه وعلى ذمه التحقيق هم اثنين وثلاثه واربعه ليه؟ بياخد منه الجزئيات دي جزئية ايه الحاجة اللي لا يمكن يتواطأ هذا الرجل البعيد معهم الكلام ده بيدرسوه عندهم في كليات الشرطة واحنا بندرسه عندنا عشان نحقق في الرجال اللي نقلوا الحديث فعندنا التدقيق في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهم عندنا من التدقيق في من الجاني ومن الفاعل قال وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر مفيش تواطؤ أهو جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهم أن أنما يخاف على أحدهم النسان والأضلاق خاصة إذا كان اللي بينقل ده مستحيل إنه يكذب يعني الحدث ده والقوة دي تزداد كل ما يكون الناقل إيه رجل ثقيل زي مين قال فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله باتفاق فضلا عمن هو فوقه طبعا ده إجماع أهل السنة والجماعة واللي يخالف بس الشيعة يخالف الشيعة لكن عندي أهل السنة والجماعة أن الثقات كلهم إيه عدول ثقات أسباب فضلا عن من هو فوقهم لو قلنا بقى أبو بكر عمر عثمان علي ده يبقى الموضوع إيه أكبر وأكبر عما يعلم الرجل عما يعلم الرجل من حاله أو يعلم من حاله من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك يعني إيه يجوا يقولوا الأخ أسامة يقولوا له إبراهيم شاف الولية في السكة وقال لها لفظ خارج جدا وذكر العورة يقول لهم شوفوا لما تقولوا ايه عمري ما هصدقكم ليه يا عم انا معاه كل يوم وكل اسبوع ما بيطلعش منه اللفظ ده ده كان بيتخانق مع فلان واتخانق مع فلان وفلان سبه وفلان شتمه وما قالش اللفظ ده ده اسمه ايه خبر خبري عارفني كويس عارفني كويس فقال ك- كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس فلان سرق لا طبعا مش هو اللي سرق ليه يا عم ليه بتجزم كده انت بتعلم الغيب انا بقول لك لا مش هو اللي سرق ده فلان كان في ايده مليون جنيه ما فيش عليهم نصاب ومر عليهم 20 سنه لقينا جايب المليون جنيه بياخد يا جماعه المليون جنيه بتاعه وكان عليه قبل كده 500 جنيه لفلان وكان فلان مات وجه الورثه قالوا خدوا 500 بتاعكم فهو خبره يعني ايه خبره يعني عرفه كويس عرفوا كويس فاللي يعرف الصحابة ويعرف هؤلاء مستحيل يقول عليهم ايه انهم غلطوا فيها هدية يعني قال فضلا عن من هو فوقهم كمثل محمد بن آه آسف وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة فإن من عرف مثل أبي صالح السمان فما تعرفهمش ببكي على حالك والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثال هؤلاء علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث مستحيل فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعبيد السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم اللي يعرف دولت يقول مستحيل طبعا يكذبوا وإنما يخا- يخاف على الواحد من الغلط اللي بنخاف بس فقط يكون إيه غلط لكن مسألة الهزب دي مستحيلة مستحيلة فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا بعده عن إيه؟ عن الغلط والنسيان زي مين؟ قالوا كالشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم يغلط لا لا ده ما بيغلطش ده ده ما بيغلطش ده احنا ممكن نغلط في الكتاب ونقول له قول يا ثوري يقول الصح وتلاقي كلامه ولا غلط ويصححوا كتابهم من حفظه ربنا يا رب يحفظنا ويعلمنا يصححوا كتابهم يجي شيخه كده يقول له لا ده غلط يقول له لا مش غلط يقول له طب ائتي بالكتاب يروح داخل البيت وجايب الكتاب ويصحح الكتاب بتاعه من اللي قاله هو ازاي هو المكتوب بيغلط يقول له لا راجع نسخه كذا ونسخه كذا ونسخه كذا يبقى انت وانت بتنقل من نسخه انت اللي غلطت شو درجه ايه يصححوا من حفظهم والكلام ده بيحصل كتير معانا المشايخ بتوعنا اللي بيحفظونا القران تيجي تغلط تقول يا شيخ هي الفاسقون يا ابن الخاسرون تقول له يا فاسقون يا عم شيخ طب هات المصحف تبقى انت قايم وجايب مصحف وانت متاكد انك في مصحف كذا تصحح نفسك من اللي عايزه من اللي قاله هو هات اللوح تلاقي اللوح اللي انت كاتبه انت اللي غلطان واضح اخواني فكانوا يصححون احيانا ما كتبوه من محفوظات هؤلاء تتخيل لما ده ايه لا يرسل ولا يعمل تتكلم في ايه تتكلم في ايه قال لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه فانه قد يقول القائل ان ابن شهاب اللي هو الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه الزهري هو كتير جدا تقرا بتاع الزهري عن الزهري او عن ابن شهاب عن ابن شهاب محمد بن شهاب هو الزهري تقرا كتير جدا يقول لك نحاول نشوف غلط مع كثرة ما رواه ما تلاقيش ما تلاقيش قال والمقصود هنخلي المقصود للمرة القادمة يا اخواني ان الحديث الطويل اذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطاه امتنع عليه ان يكون غلطا كما امتنع عليه ان يكون كذبا فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها في أجزاء من القصة فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطاة امتنع الغلط في جميعها أو امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطاة وإنما يقع في ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل هنسيب المثل ده للمرة القادمة هيضرب لنا مثال بحديث جابر فلطوله ولأهمية الكلام فيه نتركه إن شاء الله تعالى غدا تأكيدا لما قلناه اليوم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عن خطيئاتي أنا الغريب فلا أهل ولا وطن أنا الوحيد فكن لي في ملماتي أدعوك يا سيدي يا مشتكى حسني يا منقذي يا مغيثي في الملمات فانظر إلى غربتي وارحم ضنا جسدي يا راحم الخلق حقق في كراباتي أطير إلى رب السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جانا من عنده يأتي أنت الرحيم وملجا من يلوذ به الكاشف الغم القاضي لحاجاتي وعبدك المشتكي والمرتجي فرجا يا سامع الصوت فاسمع شكاياتي وليس إلا إلى الرحمن ملتجئي فهو العليم بأحزاني وآهاتي وأنت يا سيدي يا منتهى أملي تدري وتعلم مقصودي ونياتي
أطير إلى رب السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي